هي دي مشكله اللسان ان ممكن في يوم من الايام يضرب الايمان ضربه الضربه دي تيجي في مقتل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الإيمان حقيقة عظيمة لو حبينا في يوم من الأيام نضرب لها مثل هنضرب لها مثل بالإنسان ممكن فيروس بسيط لا يراه الإنسان بيدخل في جسمه ممكن ربنا يا رب يعافينا وإياكم يدمر الجسم ده الذئبة الحمراء مثلا لو أصابت امرأة في يوم من الأيام الذئبة دي بتخلي جهاز المناعة بتاع المرأة بيضرب في الجسم الرئة وقفت الكبد وقف القلب وقف البنت ماتت في لحظات فيروس البرد ممكن في يوم من الأيام يخش عند الإنسان في جسمه الجسم متكسر وهبدان وتعبان وفي بعض الأوقات ممكن الحالة تسوء جدا الإيمان بالنسبة لنا برضه نفس القصة الإيمان بالنسبة لنا في قلوبنا قوي جدا بس في بعض الاوقات بتخش عليه فيروسات الفيروسات دي بتدمر الايمان في قلب الانسان فبيبقى الانسان محتاج بالفعل انه يعيد ايمانه مره تانية حفظ اللسان حفظ اللسان له علاقه قويه جدا بالايمان كلما الانسان كان احفظ للسانه كلما كان هذا اسلم لايمانه عايز اضرب لكم مثال تخيلوا في يوم من الايام واحد في ارض معركه وحواليه اعداء له كتير كل شويه واحد بيضربه بالسيف فهو كل شوية بينزف من مكان معين في الجسم لحد مرة, مرة واحدة المقاتل ده بيقع وينهار لأن خلاص كل الدم اللي كان عنده خرج مات حفظ اللسان بالنسبة للإيمان نفس القصة بالظبط النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا العلاقة ما بين أصلا اللسان وما بين الإيمان فقال لنا لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه الإيمان لا يستقيم أبدا في إيمان الإنسان إلا باستقامة هذا اللسان كلما كان اللسان ده أكثر استقامة كلما كان الإيمان في قلب الإنسان قوي وعالي جدا ده المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم حب يقوله لنا قال لنا صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله آه، لما سئل عن الإسلام فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إيمانك محفوظ طول ما أنت حافظ الناس باللسان والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم المؤمن إذا الإيمان لا يكون أبدا مستقر في قلب العبد إلا على قدر استقامة هذا اللسان أما في اليوم اللي الإنسان بيدي فيه العنان للسانه إنه يفعل ما يشاء ويقع في أعراض الناس كيفما شاء بتكون النتيجة إنه بيحصل نزيف في جسد هذا الإنسان عفوا بيحصل نزيف في إيمان هذا الإنسان وبتكون النتيجة المباشرة إن الإيمان بيروح من قلب الإنسان ده علشان كده كان النبي دايما بيأكد علينا ويقول لنا اللي عايز السعادة الحقيقية يحفظ لسانه فلما سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما النجاة؟ فأخذ النبي بلسان نفسه وقال هذا امسك ده امسك ده وحرص عليه جدا مشكلة الإيمان إنه بينهار مع كثرة الذنوب والمعاصي ومفيش شيء أكثر خطايا بيعملها في أعضاء الإنسان زي اللسان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكثر خطايا بني آدم في اللسان وبالتالي لما تكون الخطايا كتير هي دي عبارة عن الطعنات اللي أنا بطعن بيها في الإيمان فبالتالي بينهار الإيمان في قلب الإنسان خدوا بالكم من اللسان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما مر في يوم من الأيام على رجل يعذب في قبره سيدنا أبو هريرة بيقول فاصفر وجهه صلى الله عليه وسلم وارتعدت فرائسه وقال ألا تسمعون ما أسمع قلنا وما تسمع يا رسول الله قال رجل يعذب في قبره قلنا في أي شيء يا رسول الله قال كان يؤذي الناس بلسانه مشكلة اللسان إذا كان الإيمان دايما بيعلو بالطاعة فمشكلة ال- ال- اللسان إن بعد ما إحنا عملنا بناء كبير جدا جدا جبنا لودر وبدأنا نضرب في الأساسات وبدأنا نضرب في الأعمدة بتاعة هذا البنيان فبتكون نتيجة إن البنيان كله بيقع الحقيقة دي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لنا في السنة لما قال لنا صلى الله عليه وسلم في حال المرأة التي تقوم الليل ولا تنام تصوم النهار ولا تفطر وتتصدق بالكثير هي كده بتبني بناء عظيم جدا اسمه بناء الإيمان اللي هو بيتبنى على العمل الصالح بس مشكلة الست دي إن كانت دايما بتؤذي الناس باللسان فكانت النتيجة ده اللودر اللي عمال يضرب في الأساسات من تحت وعمال يضرب في العواميد من تحت فكانت النتيجة البنيان وقع فلما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المراه دي اللي اقامت صرح للايمان عالي جدا ب- ب- ب- ب- باعمالها الصالحه القيام والصيام والصدقات الا ان البنيان ده سرعان ما وقع ليه مشكلتها كانت في لسانها النبي قال لنا ان البنيان ده على شفا جرف نهار ثم قال صلى الله عليه وسلم فانهار به في نار جهنم فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار زي بالظبط كده حديث المفلس المفلس ده اللي أشيد بناء الإيمان في قلبه بصلاته وصيامه وزكاته تدرون من المفلس قلنا المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع قال لا ولكن المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة الراجل ده شيد بناء الإيمان بأركان الإسلام المعروفة المشهورة بس مشكلة الراجل ده إنه كان للأسف إنه كان للأسف كل شويه جاب لودر كبير وعمال يضرب في العواميد الاساسيه بتاعه هذا البنيان فكانت النتيجه ان البنيان خر للاسف فخر عليهم السقف السقف وقع البيت انهار بسبب بسبب اللسان واذا كان في يوم من الايام الايمان بالنسبه لنا هو عباره عن عمل الجوارح البنيان ده العظيم ده احنا بنبنيه بجوارحنا فعلشان كده كل يوم جوارحنا بتقف قدام اللسان وتقول كما قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا والأعضاء كلها الأعضاء كلها تكفر اللسان أي تخضع له وتذل له وتقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا عرفتوا مشكلة اللسان أصلا جاية منين؟ مشكلة اللسان جاية فين؟ مشكلة اللسان هو عبارة عن اللودر الكبير اللي بيضرب في أساس البنيان الإيمان الكبير بتاعنا وبالتالي ممكن البنيان ده يقع في اي وقت. علشان كده النبي حذرنا وقال لنا امسكوا السنتكم شويه. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه اي لسانه وما بين فخذيه اضمن له الجنه. النبي كان بيحاول يعلم كل اللي حواليه انه يحفظ لسانه علشان ايمانه ما ينهارش وعلشان حسناته ما تضيعش وعلشان لا يعرض للعذاب يوم القيامه. اضرب لكم مثال مشكلة اللسان فيما يتعلق بالإيمان إن اللسان الضربة بتاعته بتبقى ضربة قوية جدا في الإيمان عاملة بالظبط كده زي في يوم من الأيام واحد حرامي أو لص معاه سكينة قابل حد ممكن يضربه في دراعه هيعيش ممكن يضربه في رجله هيعيش إنما مشكلة الحرامي ده إنه بينشن دايما على المكان الحساس ده على مكان القلب فبيضرب فيه فالإنسان بيموت هي دي مشكلة اللسان إن ممكن في يوم من الأيام يضرب الإيمان ضربة الضربة دي تيجي في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الربا 72 بابا أدناها كالرجل يزني بأمه وإن أربى الربا سطالة رجل في عرض أخيه أعظم نوع من أنواع الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه النبي يقول درهم درهم واحد يصيبه الرجل من الربا أشر عند الله من 36 زانية وإن أربى الربا أسوأ نوع من أنواع الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه سبحان الله هي دي الضربات اللي بتبقى في مقتل ان واحد في يوم من الايام يغتاب ان واحد في يوم من الايام يكذب ولا يزال الرجل يكذب ويتحارى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ان ممكن في يوم من الايام ان الكلمه اللي طلعت مني كانت كلمه في مقتل ده ضيعت حياتي كلها وضيعت اخرتي كلها عابدا ع- اتنين اصحاب من بني اسرائيل واحد عابد والتاني عاصي العابد كل شويه يقول عاصي اقصر اقصر اقصر حد ما في يوم من الايام غضب هذا الانسان فقال ابعثت علي رقيبا فقال له كلمه خسر بها الدنيا والاخره قال والله لا يغفر الله لك وفي روايه والله لا تدخل الجنه ابدا فقال الله من ذا الذي يتألى علي احبطت عملك وغفرت له خسر كتير ما انا بقول لكم دايما اللسان هو عباره عن الضربات القاتله اللي بتضيع تماما الايمان من قلب الانسان مشهد اخير حابب اختم بيه الدرس في غزوه احد سيدنا انس بيحكي موقف عجيب جدا بيقول ان في ام من الامهات راحت تدور على ابنها وسط قتلى احد فشافت الولد نايم في الارض وجهه مخضب بالدماء والرمال بطنه يا عيني مكشوفه وهو رابط على بطنه حجرين يعني الشاب ده كان جعان جدا ومع ذلك اتحمل الام الجوع وطلع يجاهد في سبيل الله جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد من السبعين اللي هم من افضل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم بينظر للمشهد ده الأم عمالة تمسح عن وجه ابنها الدم والغبار وهي تقول هنيئا لك يا بني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلم من الدنيا كلها ان ممكن اللسان ده في يوم من الايام يخبطك خبطه في مقتل يضيع دينك ويضيع دنيتك ويضيع اخرتك فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك وما يدريك انه في الجنه لعله تكلم فيما لا يعنيه في يوم من الايام اتنين بيتكلموا مع بعض فهو اتدخل في كلام لا يعنيه لعله تكلم فيما لا يعنيه ممكن يحرم الجنه انه في يوم من الايام تكلم فيما لا يعنيه فما بالكم باللي بيكذب وبمجالس الغيبه وبمجالس النميمه تخيلوا في يوم من الايام انسان قاعد يتكلم بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى ما تنسوش مشهد المنافقين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وبداوا يتريقوا ويهزروا ويمزحوا بلسانتهم على القراء ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب الناس بطونا واجذب الناس السنه واشبا عند اللقاء نزلت ايه بتوضح لينا خطوره الكلمه وخطوره اللسان ان الانسان يديله الحريه يتكلم كيفما شاء فقال الله سبحانه وتعالى ولئن سالتهم ايه الكلام اللي انتوا قلتوه ده ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب باللسان فقال الله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بكلمة واحدة ضاعت الدنيا ربنا سبحانه وتعالى عاتب الإنسان اللي عطى العنان للسانه في يوم من الأيام يتكلم كيف ما شاء فقال لنا النبي فقال لنا ربنا تبارك وتعالى شأن حادثة الإفك المعروفة وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم فيروس كبير جدا ممكن بيدمر جسم الإنسان هو الفيروس ده هنسميه بقى فيروس اطلاق العنان للسان الفيروس ده لو دخل في قلب انسان في يوم من الايام ضيع الايمان علشان كده بقول لكم ما اجمل ان احنا نشحن رصيدنا من الايمان بذكرنا لربنا سبحانه وتعالى بقراءتنا للقران بدعوتنا بدعائنا بنصحنا للناس ب... ان احنا نعمل هذا اللسان في الكلمات الطيبه مع الاب والام مع الزوج والزوجه مع الاولاد مع كل الخلق ساعتها كل عمل صالح من الاعمال اللي الانسان بيعملها دي بتعلي ايمانه جدا فبتشيد بناء الايمان في القلب عايز اقول لكم احنا عايزين نبني الايمان في قلوبنا بما اقترفته السنتنا ده امر مهم جدا جدا جدا اوعوا في يوم من الايام بعد ما شهدتوا بناء الايمان العظيم بالصلاه والصيام والقيام والتراويح والدروس واعمال الخير في رمضان اوعوا تضيعوه في يوم من الايام بكلمه تطلع هنا او تطلع هنا فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فتكون النتيجة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خليفة اللهم احفظ ألسنتنا واجعلها دائما عامرة بذكرك تذكرك بالليل والنهار سرا وعلانية واحفظها يا ربي من الغيبة والنميمة والبهتان والإثم إنك على كل شيء قدير هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم